بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله إننا وفي هذه الأيام ويوشك أن ينقضي شهر رجب ويدخل علينا شهر شعبان فأظن أننا نتعرض لخطر داهم شهر شعبان خطر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن سر صيامه لشعبان وكان صلى الله عليه وسلم صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصوم شعبان كله يصوم شعبان إلا قليلا سئل عن سر صيامه لشعبان فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم إخوتي رفع الأعمال هناك رفع يومي في صلاة العصر وصلاة الصبح ترفع الأعمال ما كتبه الملكان الملكان صحيفة الحسنات وصحيفة السيئات ترفعان في الصباح والعصر في صلاة الصبح وصلاة العصر ثم هناك رفع أسبوعي تجمع زي ما بنقول احنا في ملازم في مجموعات من الأوراق وترفع كل خميس كل خميس تعرض الأعمال على الله رفع أسبوعي ثم رفع سنوي توضع هذه في كتب هذه الأوراق التي كتبت فيها حسناتك وسيئاتك في كتب في شهر شعبان تأفيل الحسابات السنوية فكيف سيختم لك عملك كيف سترفع صحائفك إلى الله ماذا سيعرض من عملك على الله في شعبان خطر لذلك أنا أحذر منذ اليوم قبل أن يدخل شهر شعبان ابدأ قفل حساباتك معلش الكلام ده بنعتبره هو عامية مش انجليزي اوعى تبقى حساباتك بالماينس يعني بالناقص يعني بالسالب يعني بالخسارة فرصتك قبل أن يدخل شعبان أن تبدأ في استدراك الفائت وبقدر الله هو ده الموضوع اللي بنتكلم فيه موضوعنا اللي بنتكلم فيه آه ازاي ما النجاة ازاي انجو من شؤم معاصية موضوعنا اللي احنا فيه بقالنا شهر شهرين دلوقتي في قضية مطالعة الجناية قررنا في البداية أن كل ابن آدم خطاء مفيش حد من غير ذنوب كل الناس لهم ذنوب ومعاصي ده كلام شرعي صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب خلاص انتهينا من هذه القضية ان اللي بيقول انا ماليش ذنوب هذا اكبر ذنوبه الغرور والكبر والعجب والرضا عن النفس ورؤية النفس لذلك انت ليك ذنوب معاصي المطلب الشرعي الان كيف اتخلص من تبعة هذه الذنوب وقلنا الناس نوعين في واحد بيقعد يخطط ويدبر للمعصيه وفي واحد تاني بيكعبل كل يوم في معصيتين ثلاثة بيقع غير قصد هناك من يمكر والذين يمكرون السيئات ده حاجة والتاني الذين يعملون السوء بجهالة ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون في ناس وقعتهم خطأ وفي ناس وقعتهم سودة متعمدين للخطأ مكررين للخطأ مصرين على الخطأ ما النجاة قلنا في عشر أسباب للنجاة أربعة في الدنيا وثلاثة في القبر وثلاثة يوم القيامة أربعة في الدنيا التوبة والاستغفار وعمل الحسنات الماحية والمصائب المكفرة انه يتوب اللهم تب علينا توبة نصوحة اللهم تب علينا توبة ترضيك يا رب اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا آمين التوبة والاستغفار طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا وعمل الحسنات الماحية وأتبع السيئة الحسنة تمحوها قال الله إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ثم المصائب المكفرة كلما ابتلي الإنسان حتى الشوكة حتى الشوكة يشاكها يحط بها من خطاياه بشرطين الصبر والاحتساب فإذا جاء أجل الإنسان ولم تفي هذه الأربعة بتمحيصه من ذنوبه فكانت التوبة غير صادقة وكان الاستغفار غير كاف وكانت الحسنات ضئيلة في كمها وكيفها وكانت المصائب لم يصحبها الاحتساب فمات وعليه ذنوب عقيدتك يا مسلم عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدتنا في من مات مصرا على كبيرة واحد مات وهو مصر على ذنوبه ومعاصي لم تقبل توبته لم يستغفر كما ينبغي استغفار غافل يقول استغفر الله العظيم وقلبه مشغول مش حاضر والحسنات الصلاة تلات ارباعها سرحان تايه ضايع وما فيش صدقة ما فيش قيام ليل حسنات ضعيفة والمصائب ساعة ما تنزل من مصيبة يصوت ويصرخ ويملأ الدنيا ضجيج وصراخ لا صبر ولا احتسب يغفر له ازاي ده مات عقيدة أهل السنة في من مات مصرا على كبيرة أنه مسلم تحت المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء أدخله الجنة برحمته عفى عنه وأدخله الجنة مات هل هناك فرصة لأن يغفر له أي نعم يعني في فرصة لتمحيص ذنوبه أي نعم إزاي واحد صلاة أهل الإيمان عليه ودعاؤهم له وذكرنا في ذلك حديثين الحديث الأول أنه ما من رجل مسلم يموت فتصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعهم الله فيه والحديث الثاني في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما من عبد مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا يشهدون أن لا إله إلا الله إلا غفر له أربعين موحد أو مئة واحد يدعوا له أربعين موحد إذا دعوا له ربنا يغفر له طب لو ما كفتش كان عنده ذنوب متلتلة عنده بلاوي سودة ما كفاش ما قدرلوش ان الناس دول يشفعوا له او يدعوا له باخلاص او ما كملوش 40 موحد يكفر عنه من سيئاته بضمة القبر والعصرة والانتهار وتوابع ذلك أنا بستدل بالكلام ده على كرم الله كريم سبحانه وتعالى إن شوف لما الإنسان يوضع في قبره والقبر يضمه هذه الضمة يكفر بها من سيئاته عشان كده في كتاب القبر حطيت في الآخر أسئلة سين وجيم في عذاب القبر في السؤال الأولاني قلنا فيه هل عذاب القبر مستمر أم منقطع هل عذاب القبر مستمر أم منقطع وكان الجواب أن عذاب القبر على قدر العمل يعني الإنسان على قدر عمله بيعذب في قبر إذا خلص اللي عليه ينتقل من النار إلى الجنة ما خلصش يم... ما خلصش يكمل بقى في جهنم بعد القيامة يعني عذاب القبر ونعيمه جزء من الحساب دفعة تحت الحساب كل ده بيكفر عنه به ضمة القبر دخول الملكين العصرة الانتهار مش كان آخر كلام لينا أنه يدخل عليه ملكان أسودان أزرقان يجران أشعارهما ويبحثان القبر بأنيابهما فتلتاك وترتاك وقالا من ربك تلتاك وترتاك ده الانتهار يعني هيجي وانت قاعد في القبر يمسكك من كتافك كده ويهز ويهزك كده من ربك الناس اللي بيقولوا لي ما تزعقش هو ده زعيق ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول صوتهما كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق الخاطف صوتهم زي الرعد واليوميني ساعتها هيملك أعصابه ويفهم سؤال ويرد وسط الفزع ده وهو اللي انت بتسميه فزع ده هي دي حقيقة القبر مفيش دلع هناك بقى يعني مش هتدخل تقول ياي ده في تراب ايه ده ده الدنيا ضلمة فوق يا عمي اصحي يا حجة القبر والملاكين منكر ونكير الكلام ده بالاحاديث الصحيحة وزي ما بقول كان لنا خطبة جمعة بعنوان المنافقون الجدد من صفات المنافقين الجدد التملص من الدين التملص للتخلص بنسميها انه عايز يخرج من الدين بدين هو مش طايق قضية عذاب القبر ليه لانه عارف هيتعمل في القبر فيه ايه عايز يتخلص من القضية نفسيا فبينفيها اما اذا رجعنا للايات والاحاديث الكتاب هو في خمس ادله من القران وخمس ادله من السنه على حقيقه عذاب القبر ده اجماع اهل السنه والجماعه طول على مدار التاريخ نيجي النهارده لسه هنقرر ونحقق مساله الشاهد هذا الذي يجري يكفر به من خطاياه يحط به من خطاياه كله يكفر ذنوبه ضمة القبر وقلنا في ضمة القبر ان الانسان الموحد الطيب المؤمن المخلص تضمه القبر كما تضم الام ابنها اذا طال غيابه عنها مش انت احيانا يجي ابنك او حبيبك ومن زمان ما شفتوش تضمه ضمه صحيح يعني الضمه جامده توجع صدره توجعه اه بس بحب واما من كان عاصيا فتضمه بغضب بغضب عشان كده الرسول قال تتفتت منها اضلاعه في روايه فتختلف اضلاعه اضلاع صدره دي تدخل في بعضها تتفتت او تختلف منها أضلاعه تدخل ضلوع بعضها تتكسر وتتمزق يحط بها من خطاياه ثم في العصرة يبقى قولنا أهوال القبر ستة واحد تكليم القبر أول من يكلمك في القبر أول من يكلم الإنسان في قبره حفرته القبر نفسه هيتكلم يقول لك أما إنك كنت أحب إذا كنت موحد مسلم مؤمن تقي مت مت على الإيمان يقول لك أما إنك كنت أحب من يمشي على ظهري أما إذ وليتك اليوم وصرت في بطني فسترى صنيعي بك قبر نفسه بيتكلم واحد تكليم القبر اثنين طمة القبر ثلاثة سؤال الملكين من ربك وما دينك ومن نبيك ودي اللي وقفنا معاها المرة اللي فاتت وقلنا لما يقول لك من ربك مش حافظها من هنا انت لا ده ساعتها من ربك مش هيعرف يقول الله شوف الله الله مش هيعرف يقول الله إلا اللي كان عايش في الدنيا هنا مع الله لله هو ده اللي يعرف النهاردة في قبره يقول ربي الله التاني اللي هيقول حين يسأل من نبيك مش هيقول نبي محمد إلا اللي كان من أتباع النبي محمد أما إذا كان هو من من بتاع الموسيقى بقى هيقول بيتهوفن هيقول هيقول اي حاجه بقى معلش مش بلاش داعي ان احنا نتكلم من بتوع الموضه هيقول بيركر ده اذا كان هو من بتوع ال علم الاجتماع هيقول فرويد هيقول اذا كان وهكذا كل واحد هيقول متبوعه اللي كان ماشي وراه من نبيك هتقدر تقول محمد إلا إذا كنت فعلا تحب محمدا وتتبع محمدا أليس قد قال هو صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المرء مع من أحب فاللي بيحب لعيبة الكورة أو الفنانين أو الفنانات أو اللي بيحب تحب تبقى معاهم بس المرء مع من أحب اللي أنت بتحبه ده فلان أو فلانة أو أو تحب تحشر معه هي دي القضية حب زي ما أنت عايز بقى حب على كيفك ويوم القيامة معاه أظن هنا أنت محتاج تحب النبي عشان لما تسأل من نبيك تقول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما دينك انت تعرف دينك عارفه كويس شرائع الدين الدين عقيدة وشريعة لابد من الجمع بين الأمرين العقيدة والشريعة لكي تعرف دين الإسلام لكي تعرف ما أنت عليه آه يبقى نمرة واحد تكليم القبر اثنين ضمة القبر ثلاثة سؤال الملكين أربعة دخول الجليس هم فاضلين ثلاثة تانيين اللي هم دخول الجليس ورؤية مقعده من الجنة أو النار ستة فتح باب إلى الجنة والنار ناخدهم الثلاثة في حديث واحد حديث البراء بن عازب في مسند الإمام أحمد والشيخ الألباني مصححه واجتمع العلماء على تصحيحه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد الخروج في الجنازة له أجر عظيم قال صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط من الأجر ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان من الأجر والقيراط في الجنة مثل جبل أحد فلذلك كن حريصا الرسول صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما أصبح يوما قال من أصبح منكم اليوم صائما من عاد اليوم مريضا من أطعم اليوم مسكينا من شيع اليوم جنازه خليك حريص أن تشيع جنازة وأن تصلي على جنازة قيراط جبل أحد قد جبل أحد في الجنة الشاهد خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد القضية في إن النهاردة في قبور محفورة الناس بيحطوا فيها ويمشي زمان ما كانش الأمر كده بيحفروا في الأرض لسه والقبر يعني آه بيبقى ازاي يعني حفرنا القبر خلينا نمثله كده بالورقتين دول حفرنا القبر اهو الحفرة دي في الأرض صارت حفرة هي في الأرض حفرة هذه الحفرة خلاص بقى دول الجنبين بتوع القبر وبعدين بعد ما نحفر الجنبين دول نحفر في الجنب ده نحفر في الجنب ثم يوضع في هذا الجانب يحفر في الجنب ده يدخل لجوه يبقى زي يبقى الجنب ده زي المصطبه كده ويوضع هيبقى فوق منه ارض يعني لسه الارض هنا كل ده فوق منه يحفر كده في الجنب ويوضع في الجنب ويرص عليه الطوب وبعدين يدفن ده اصل القبر فجم وصلوا للقبر ولسه بيلحد قال فجلس رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير قعدوا حوالين النبي صلى الله عليه وسلم وهم متطئي الرؤوس وساكتين خالص كأن على رؤوسنا الطير اللي على راسه طائر خايف لا يطير فقاعد ما بيتحركش وما بيتكلمش كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض في يده عود ينكت به في الأرض يعني في إيده عصاية الشاية عمال يفحت بها أو ينكش بها في الأرض وفي يده عود ينكت به في الأرض صلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الأرض عمال الرسول صلى الله عليه وسلم ينكت به في الأرض فجعل ينظر إلى السماء صلي عليه صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض وجعل يرفع بصره ويخفضه ثم قال استعيذوا بالله من عذاب القبر استعيذوا بالله من عذاب القبر استعيذوا بالله من عذاب القبر ثلاثا ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة انقطاع من الدنيا يعني خلاص انقطعت حياته وإقبال على الآخرة يعني قرب يموت نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس أنا كتير من زمان بقول يا ناس مش كل الناس تتعامل معاملة واحدة مش كل المرضى بياخدوا دواء واحد في واحد بيحتاج عملية جراحية واحد بيحتاج برشامة واحد بيحتاج حقنة واحد بيحتاج كورس علاج بتختلف فكذلك في علاج القلوب القاسية اللهم رطب قلوبنا بذكرك اللهم لين قلوبنا بخشيتك يا رب في علاج القلوب القاسية في واحد كفاية اللي يقرأ جزء من القرآن قلبه يرطب في واحد كفاية ان هو يصلي ركعتين ويطول السجود شوية قلبه يرق في واحد يرفع ايديه للسماء ويعتذر لربه ويتوب عينيه تفيض ويرق قلبه وفي واحد ما ينفعش غير ان احنا ننيمه في القبر بالليل ساعة عشان يتوب في واحد لو عملنا فيه كده وديناه القبر بالليل يموت يموت من الفزع درس وفي واحد تاني ينزل ويطلع يقول يا رب توب عليا ابعتوني تاني القلوب بتختلف واحد وواحد الناس كلها مش نوعية واحدة فلذلك انا لما بقول علاج العلاج ده مش عام لكل الناس كل واحد بس يشوف اللي يناسبه ايه عشان كده بقول لازم شيخ يا ناس لازم شيخ لازم لك امام تمشي وراه يعرف يعالجك اشمعنى لما ابنك بيمرض بتجري بيه على احسن الاطباء قلبك مريض شوف لك طبيب شوف لك طبيب يفهم حالتك يعرف يعالجك يدلك لازم شيخ امامك قلت الطريق لربنا لازم دليل وصاحب لازم دليل شيخ يفهمك يقول لك يا ابني توب من كذا يا ابني توب من كذا اعمل كذا سوي كذا ما تعملش كذا ما ينفعش كذا لازم دليل خريت خبير بالطريق الى الله مصاحب يسندك وينافسك ويعينك ويبقى وينصحك لازم الشاهد الكلام ده كله عشان اقول انا نفسي انت وانت هو انا نفسي انت بالذات تحضري احتضار ميت وقت طلوع الروح لأن صراحة مشهد يفتت القلوب لما تبقى قاعد بين يدي واحد بيتنفس وبيتكلم ولد الله يرحمه من أولادنا اسمه محمود مات في حلوان أمه بتحكي بتقول هو جه من الشغل وقعد بره وبعدين سمعت صوت منازعة حد عمال يقول مم، آه. خرجت خدته في حضني روحه طلعت لما تبقى قاعد بتحضر ميت بيحتضر وشايفه بيتكلم وبيتحرك وفجأة بدأت عينيه تشخص فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وزي ما قلت لك قبل كده إذا شاف الملائكة لن يتكلم ختم على فمه تعالوا نشوف المشهد بالتفصيل سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان العبد المؤمن اللهم اجعلنا من المؤمنين اللهم توفنا صالحين اللهم اجعلنا من الراضين المرضيين يا رب العالمين اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا اللهم اجعل من يحضرنا ملائكة الرحمة برحمتك يا أرحم الراحمين آمين إذا كان العبد المؤمن في انقطاع من الدنيا قرب يموت وإقبال على الآخرة خلاص دخل في عالم الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه تخيل بقى وانت نايم على السرير كده وشايف ملائكة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه كأن وجوههم الشمس الله أكبر معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة كفن من الجنة كفن كفن حقيقي هيتكفن فيه حنوط يعني ريحة يعني طيب طيب من الجنة كفن من الجنة وحنوط من الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر يقعدوا يملأوا الغرفة وبعد الغرفة ما هي كشفنا عنك غطاءك ما بقاش في حيطان بقى بقى شايف ملائكة وشايف ما وراء الحيطان ده موضوع مختلف حياة برزخية غير الدنيا يعني زي كده انا عيني ما تجيبش اللي ورا الحيطة دي لكن الميت عينه هتشوف اللي وراه حياة موضوع ما بقاش من اهل الدنيا بقى من اهل الاخرة فجلس منه الملائكة مد البصر يعني على اخر ما يشوف بصره ثم جاء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه يدخل ملك الموت يقعد جنب دماغه وعلماؤنا يذكرون أن من أهوال الموت رؤية ملك الموت النظر في وجه ملك الموت هول لوحده تخيل بقى وانت نايم كده وفتح عينك شفت وش ملك الموت يقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان فإذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك في السماء والأرض كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء وفتحت له أبواب السماء وخرجت منها أطيب ريح شمت قط ثلاث حاجات أول ما تروح الروح تخرج والروح بتخرج من الفم وقال صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا خرجت تبعها البصر فأغمضوا الميت ملك الموت قاعد عند رأسه وبيقول اخرجي أيتها الروح الطيبة الروح بتخرج من الرجلين من الركب من الفخذين من البطن من الصدر وتنزل من الدماغ والذراعين تجتمع في الفم هو لو خارجة من فمه لما تخرج من فمه يتبعه عينه بتبص على روحه وهي خارجه فبيبص كده عشان كده تلاقي الميت بيبص لفوق عينه بتبص على روحه وهي خارجه ساعة ما تخرج كل ملائكة يدعوا له يصلي عليه يعني يستغفر له يدعوا له الصلاة دعاء اثنين تفتح أبواب السماء ثلاثة تخرج منها أطيب ريح قط اللهم اجعل أرواحنا كذلك يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب نحن عبيدك المذنبون الضعفاء تبنا إليك نرجو رحمتك ونخشى عذابك فاللهم لا تخيب فيك رجاءنا اللهم لا تخيب فيك رجاءنا أنت رجاؤنا تخرج الروح وتصعد إلى السماء أول ما تخرج الروح ملك الموت يمسكها في إيده فإن أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن كفن المسلم يا ناس ثلاث ثلاث ثياب أو بنسميهم ثلاث أدراج أدي درج اتنين ثلاثة يدرج فيها إدراجا بنحطها كده بنحط الكفن كده الثلاثة فوق بعض ونضع الميت ثم نطوي عليه الثوب الأول ثلاث أثواب بيض سحولية ثلاثة زي ما بنقول كده الثلاث أثواب من قماش أبيض احنا بنقول عليه البفتة بفتة بيضة مش شرط بفتة ممكن دمور ممكن أي قماش قماشة نظيفة طهرة بنضع الأولى ونضع فيها الميت ونطويها على الميت بعد ما نطوي الأولى نطوي الثانية على الأولى وبعد ما نطوي الثانية نطوي الثالثة على الثانية ثم نبرمها من تحت ومن فوق وده بقى حال الميت هذا هو الميت بعد تكفينه بعد أن يكفن الميت هذا حاله ودي الخشبة بتاعته اهي دي اخرتك يا مسلم مش اخرتك انت بس اخرة الناس كلهم هذا الكفن وهذا القبر نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخاتمة الشاهد يا إخوة أول ما ملك الموت يمسك الروح في إيده ما يلحقش ياخدوها منه بسرعة يكفنوها بالكفن اللي من الجنة ويطيبوها بالطيب من الجنة ويصعد بها إلى السماء فيستقبله ويشيعه من كل سماء مقربوها ولا يمرون بملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقال فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا تصعد الملائكة يقولوا ايه الروح الطيبة دي يقولوا لهم دي روح سماحة فضيلة الشيخ الأستاذ العالم العلامة فلان ابن فلان مثلا مثلا يعني فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى تصل إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين فيكتب كتابه في عليين ثم يقول الله أعيدوه إلى الأرض منها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى فإذا عيدت روحه إلى جسده في قبره فيأتيه ملكان يقولان من ربك فيقول ربي الله فيأتيه ملك شديد الانتهار فينتهرانه قم ويجلسانه فيقولان له مرة ما دينك من نبيك فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيقولان له وما علمك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي افرشوا له من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ونسيمها ويفسح له في قبره مد بصره فإذا انصرف الملكان جاءه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له وأنت يبشرك الله بالخير من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير فيقول أنا أنا عملك الصالح معك إلى يوم القيامة ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله فجزاك الله خيرا إخوتي أنا والله أحبكم في الله وهذا هو الشاهد في الحديث أن بعد خروج الملكين يدخل الجليس إن كان عملك صالحا أبيض الوجه أبيض الثياب طيب الريح زي ما الميت بيقول له كده بيقول له إيه من أنت فوجهك الوجه الذي يبشر بالخير انت مين ايه الحلاوة دي فيقول له انا عملك الصالح يا ترى هيجيلك عملك الصالح النهارده فات من عمرك عشرين تلاتين أربعين خمسين سنة اللي فات من يوم ما بلغت وانت عندك عشر سنوات إلى الآن كم دول؟ خمستاشر سنة؟ خمسة وعشرين سنة؟ تلاتين سنة؟ لو ال 20 30 سنة دول اللي فاتوا من عمرك من يوم ما بلغت جبنا أعمالك وعملنا منها تمثال المعاصي لونها أسود وال والأعمال الصالحة لونها أبيض خلطناهم وعملنا تمثال يطلع أبيض ولا أسود إيه الغالب هو ده الكلام احنا بنقول لسه احنا داخلين على شهر شعبان تقفيل الحسابات يا ترى أعمال السنة دي تطلع سودة ولا بيضة ما هو التاني بيقول ايه فيدخل عليه رجل شديد سواد الوجه شديد سواد الثياب منتن الريح فيقول له من أنت فوجهك الوجه الذي لا يبشر بالخير فيقول أنا عملك السيء أنا عملك الأسود معك إلى يوم القيامة الواحد لو جه واحد ريحته شوية يبقى قاعد متأفف هيقوم امتى شوف أول حاجة في العذاب إن أعمالك السيئة تبقى قدامك لا ومعك إلى إلى يوم القيامة تخيل بقى ده نفسه عذاب وجود أعمالك السيئة قاعدة معاك في القبر لوحده ده عذاب يا ترى لسه مش ناوي تتوب لسه مش ناوي تبدل سيئاتك حسنات لسه مش ناوي تبيض الصورة شوية قبل ما تموت وتدخل القبر وتقعد لك أعمالك تخيل بقى لما تبقى قاعد في القبر وتلاقي قدامك زانية زانتها وسرقة سرقتها وكذبة كذبتها غلطة غلطتها وخيانة خنتها ومصيبة عملتها كل ده تلاقيه قاعد قدامك تتأمل فيه إلى يوم القيامة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا هو ده الشاهد دخول الجليس ودي من أخطر أهوال القبر حلها إيه حلها إنك تتوب لتبدل حس... سيئاتك حسنات وإلا جلوس هذا الجليس يكفر به عن سيئاتك خلاص دخول الجليس اللي بعدها ثم يفتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار فيقال هذا منزلك لو كنت عصيت الله ثم يغلق باب النار ويقال أبدلك الله به هذا فيرى قصور الجنة فتح باب للنار الأول دي من أهوال القبر مما تكفر به السيئات ساعة ما يفتح له دخل عليه الجليس الصالح والملكين قالوا له صدقت ويفتح له باب من النار فيحصل فزع فيقال هذا مقعدك لو كنت عصيت الله ثم يغلق ويقال أبدلك الله به هذا لأنك أطعت الله فإذا رأى ما في الجنة قال رب عجل قيام الساعة عايز أدخل الجنة فيقال اسكن فيفرش له من الجنة ويفسح له في قبره مد بصره الله أكبر اللهم اجعل مآلنا الجنة اللهم اجعل قبورنا والمسلمين والمسلمات روضة من رياض الجنة اللهم أجرنا من النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من خزي أهل النار بكده نكون انتهينا من قضية الأهوال الستة لأهل القبور تكليم القبر ضمة القبر دخول الملكين سؤال الملكين دخول الجليس فتح باب إلى الجنة وباب إلى النار هذه أهوال القبر الستة يكفر بها من سيئات الإنسان فإن لم تف هذه توبة مش نافعة واستغفار تعبان وأعمال صالحة مش مكفية ومصائب لم تكفر وضمة القبر وصلاة المؤمنين عليه كل ده ما حصلش لسه في أمل الإنسان ده ينجو آه في أمل ربك كريم يا أخي سبحانه وتعالى في أمل في أمل آه في أمل ايه الامل ما يهدي له اخوانه من الاعمال الصالحه قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اذا مات الميت انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له إذا مات الميت لا ينتفع إلا بثلاثة أشياء الدعاء والصدقة والحج والعمرة الصدقة الجارية يعني عشان الصدقة الجارية دي يدخل فيها حاجات كتير والحج والعمرة الدعاء الدعاء يصل إلى الميت هذا إجماع ينفع الميت ينفع الميت قولا واحدا احسن حاجة تنفع الميت الدعاء لذلك السيدة عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إذا زرت القبور فماذا أقول قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية في الرواية الأخرى اللهم اغفر لأهل هذا البقيع الدعاء أحسن حاجة تنفع ميت الدعاء وأسرع حاجة توصل ويستفيد منها في الحال ولد ولد ولد صالح يدعو له وشوف في اشتراط صالح يعني الولد لو مش صالح ودعا لابوه لا يستجاب له اللهم أصلح أولادنا اللهم أصلح أولادنا اللهم اجعل أولادنا صالحين يا رب العالمين ابنك فرصة انك تربيه في حياتك هو ده اللي هينفعك بعد موتك دعاء لذلك ربنا علمنا الدعاء للوالدين وقل بالامر أهو، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اوعى تنسى الدعاء لوالديك اوعي تنسي الدعاء لوالديك اللي ربوكي دعاء اتنين الصدقة الصدقة ممكن خمسة جنيه جنيه واحد ربع جنيه خمسين قرش بريزة شلن تديها الفقير وتقول يا رب ارحم ابويا طب ممكن واحد يعمل صدقة جارية لحد مش قريبه اه يعني انا ممكن اعمل صدقة جارية لشيخ الشيخ ابن باز عليه رحمة الله او الشيخ ابن عثيمين او الشيخ الالباني او ممكن اعمل صدقة جارية ل- لحد من الناس الطيبين اللي بيحبونا واحنا ما نعرفهمش ومش قرايب ينفع اه ينفع طب احسن صدقة جارية تعملها ايه يا شيخ المسجد انك تبني له مسجد يا عم الشيخ المسجد النهارده بيتكلف له مليون جنيه هنبني مسجد ايه عمود طوبة في مسجد يعني تصدق بطن حديد وانا بقول لك كده دي, دي احسن حاجة تعملها انك تشتري طن حديد يا عم الشيخ حد لاقي الحديد ماشي يا عم طن اسمنت خمسة طن اسمنت شكارة اسمنت ألف طوبة 200 طوبة 100 طوبة 10 طوبات بس اشتريهم وحطهم طول ما دول موجودين كل اللي بيصلوا في المسجد صلاتهم رايحة للميت يبقى الدعاء اثنين الله يسلم حجة لأبيك واعتمر الحج والعمرة يوصل ثوابهم إذا بقى الأربعة بتوع الدنيا التوبة والاستغفار والحسنات والمصائب ما كفوش والثلاثة بتوع القبر صلاة أهل الإيمان عليه والعصر والانتهار وأهوال القبور وما يهدى إليه من الأعمال الصالحة لم يفي هذا بإخراجه من مصيبة الذنوب ماذا يحصل كيف ينجو ماذا يجري له في حل في حل في أمل في أمل انه يدخل الجنة اه ازاي اللقاء الجاي ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله